قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاه وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال قل امر من الله لرسوله ولعبادي يقيموا الصلاه كل عباد بقى بمجرد ما يقول الرسول هيقيموا الصلاة طب هو قال الرسول وناس ما أقاموهاش يبقى ترتيب إقامة الصلاة على قل اللي ينظر لها نظرة سطحية كده يقول ما حصلش أو قال لهم صلوا ولا إيه وأنت بتقول قل لهم يقيموا بمجرد إنك تقول إيه ذاكر تنجح ذاكر تنجح طب هل انت بمجرد ما قلت له ذاكر تنجح حصلت القضيه ولا ان ذاكر ينجح انت بتقول له ذاكر ايطيع ام يعصي فان اطاع يبقى ايه الشرط صحيح يبقى كل عبادي يقيم الصلاه يعني ان تقل لهم يقيموا الايه طب بنقول له لا وقال ولا اقاموش الصلاه يبقى اتخلفك نقول له لا كل عبادي يقيموا الصلاه لازم تشوف مكتنفات كلمة عبادي لقبلها ولا آخرها قل عبادي والذين آمنوا يبقى بعبادي ومين؟ ما دام ما دام آمنوا يبقوا يسمعوا الكلام ولا لا؟ وما دام عبادي أم قال لك إيه وأنت الفرق أن الناس لا تحدد معاني الألفاظ لتستقيم معانيها في أساليبها كل نفس كل الخلق عبيد الله ليه قال لك لان له امورا معهم لا قدره لهم على مخالفتها فهو وان ترك لهم الخيار في اشياء قهرهم في اشياء ولذلك احنا بنقول للمتمردين على الايمان بالله وعلى الحكم بالله نقول له انت الفت التمرد على الله وبقى عندك سوابق تقول لا ما بامنش لا ما بصليش لا ما مش عارف انت الفت التمرد اهو اذا طبعك لم يأبى التمرد فان كنت صادقا مع نفسك تمرد على قضايا اخرى لا تستطيع ان تتمرد عليها ساعة ما تيجي تعيا كده قول لا مانيش عيان ساعة ما يجي موتك قول لا مانيش ميت الله الله الله, الله. اذا انت الذي الفت التمرد على الله في احكامه كان يجب تتمرد على كل قدر وقت اذا انت الفت التمرد فكان يجب ان تتمرد على كل الاحداث اللي تقع عليك لكن في احداث تمردت فيه هذه مكان الاختيار والتكليف واحداث تانية ما قدرتش تتمرد ايه تتمرد عليه يبقى الكل في ناحية القهر والتسخير عبيد لله المؤمن والكافر بتجري عليه اشياء ملوش فيها ايه مش فاهم ولكن منطقة الاختيار في التكليف يريد الله منك ان تلتزم منهجه تلتزم منهجه يقول لك افعل دي وراحتك انك ما تفعلوش يقول لك ما تفعلش دي وراحتك انك ايه تفعل وده في الاختيارات التكليفيه ما دام في الاختيارات التكليفيه انت جيت يا مؤمن خدتها من اصرها وقلت هو ربنا عايز ايه في الامر الاختياري ده عايز كده والله لا لاغي اختياري فيه وواخد امر الله إن فعلت ذلك بأن التزمت فيما خلقك الله فيه مختارا تبقى من عباد الله وإن ما خضعتش بس إلا في القهريات تبقى عبيد بس يبقى فيه عباد وفيه إيه؟ عبيد العبيد مقهورون لأوامر الله القهرية اللي ما فيهاش اختيار خلاص ولكن العباد هم الذين جاءوا لما لهم فيه اختيار وقالوا مراد الله منا ماذا نفعل كذا انا لغيت اختياري واخدت مراد الله تبقى انت اسمك ايه بقى دلوقتي ولذلك عما تقروها هناك في سوره وعباد الرحمن وتقعد تعدد بقى الصفه الذين الذين الذين اسمهم الايه عباد ولم ترد كلمه عباد في متمرد على الله الا في ايه واحده بس الايه الواحده مش مقرها الدنيا مقرها الاخره لما ربنا يقول لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء يبقى الخطاب لمن
لا للجماعه اللي ز- اللي زينوا الكفر انتم اضللتم عبادي هؤلاء فسمى الضالين ايه عباد نقول له اه ما انت ما خدتش بالك دي كان في الدنيا الاختياريه انما هو في الاخره احد له مراد مع الله ده عبيد كلهم ولا حد يقدر يتنفس والاختيار اتمنع الاختيار ايه لمن الملك اليوم انتهت المساله كنت تقدر تعمل دي وتعمل دي وتعملها في الاخر يبقى اذا ما ما يطعنش في ان كلمه عباد انما تستعمل للملتزم بمنهج مين الا ويجي وقال لك وقال انتم اضللتم عبادي هؤلاء يبقى اطلق كلمه عباد على الضالين نقوم نقول له لا لان الكل هيبقى ايه خاضع لمرادات الله بلا اختيار نعم قل لعبادي الذين امنوا ما دام هتقول لهم او قل لعبادي القول ده يترجمه النبي تقول لي ايه قل للولد الفلاني يعمل كذا وكذا وكذا طب لما تروح بقى تقول له هتقول له ايه ها؟ تنفذ الامر بقى ابوك قال لك قل لاخيك يعمل كذا وكذا وكذا تروح تقول له ايه اه تجيب له فعل امر اعمل لتعمل كذا ولتعمل كذا يبقى كل عبادي هذه الايه هذه العباره بآية تانية بقى
هتيجي برضه في الموضوع ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكن الراسخون في العلم من والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمؤمنين يبقى والمقيمون للصلاة إنما هنا المقيمين أما طب وشمعنى جابها هنا المقيمين الصلاة أم قال لك لأن أصل الصلاة دي زي ما قلنا هي إيه لأن كل ركن من الأركان له مدة وله زمن وله مناط تكليف اشهد ان لا اله الا الله بنقولها مره واحده في العمر مش كده ولا لا؟ طب انتهينا طب والصوم شهر في الله ويمكن مريض ولا يصومش مش كده؟ طب والزكاه كل حصاد او كل ما تيجي غله مش كده ولا لا؟ طب والحج مانيش مستطيع الله كده ايه اللي فضل يقول؟ ان شاء الله الصلاه بس يبقى كن اقامه الصلاه دي علامه على الايه؟ على- ولذلك قالوا لم ما- ما سلككم في سقر لم نكن من المصلين شوف ازاي يبقى هي دي اللي ايه ولذلك احنا قلنا قديما اركان الاسلام شيء والإسل- و- و- واركان المسلم شيء اخر اركان الاسلام خمسه صحيح انما من الجائز ان انا ان واحد ما عندوش الا ركنين اثنين يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في العمر ما الله ويصلي وبقيه الاركان مش متعلقه الله اذا هي دي الس- ايه الصلاه لما يجي يقول والمقيم الصلاه يبقى الذين على ودادة من ربهم مش بيودوا بس في الشهر في السنه مش بيودوا كلما جاءت له غله مش بيودوا ان استطاعوا يروح الحج لا ده بيودوا كل يوم ايه خمس مرات تبقى الوداده الايمانيه دي او اعلان الولاء الدائم وقلنا لذلك جمعت الصلاه كل ايه كل اركان الدين الا نقول فيها اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله نعم آه انت بتزكي بالمال والمال فرع العمل والوقت لا انت بتضحي بالصلاه بالايه بالوقت كله يبقى فيها زكاه ما بتصومش عما تصوم عنه في رمضان واكثر شويه طب في رمضان بنتكلم ها، ونقضي مصالحنا انما هنا في ال- في الصلاه بنعمل ايه؟ مفيش حاجه الا تستقبلوا البيت الله في كل صلاه يبقى اركان الاسلام كلها جايه ايه وياه. اذا لما اقول مقيم الصلاه ويكسر الاعراب عن ديا ليلفتنا الى اهميه هذه العباده ولذلك يقولون كسر اعراب لقصد المدح اخص المقيمين الصلاه أخص المقيمين الصلاة بتخصهم ليه يا ربي لأنها دوام إعلان الولاء لله الذي لا ينقطع في أي حال من أحوال المسلم ولا في أي زمن من أزمان الإيه؟ من أزمان المسلم بآية تانية بقى هتيجي برضه في الموضوع ده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الإيه؟ الصلاة. أمرنا لنسلم، هم بعضهم يقول لك وأمرنا أن نسلم، اللام بمعنى فبتقول له ما دام ما دام أمرنا يبقى فيه آمر ولا لأ؟ وفيه مأمور اللي هو احنا، وآمر اللي هو مين؟ الله.
طيب ما دام فيه امر وفيه مامور اين الامر لازم الامر اسلم بقى ما دام امرنا لنسلم يعني اكنه قال لي ايه اسلم ادي الامر طب لما تقول الولد يقول امرت لاذاكر يعني معناه ابوه قال له ايه ذاكر يبقى امرنا فيه امر وفيه مامور احنا المامورين وخالقنا هو الامر اين الامر اسلم أكن أكن الآية بتقول إيه؟ قال الله لنا أسلموا فأسلمنا يبقى أسلمنا إطاعة لإيه؟ للأمر يبقى لازم تش- ت- ت- تقول هنا آه، أمرنا لنسلم أمرنا بقول الله لنا إيه؟ أسلموا فأسلمنا فكان الأمر سبب لمين؟ وغاية لمين؟ س- وسيله لاسلامنا يعني امرنا قال الله لنا اسلموا لايه لنسلم زمامنا له طب وان اقيموا ان اقيموا طب ما هي اقيموا ده امر يبقى مره يجيب الغايه ومره يجيب الصيغه اللي ادت للغايه لنسلم يعني كانها نبهتني الى ايه اسلموا قال الله لنا ايه اسلموا ليه لنسلم زمامنا الى ايه اليه وبعدين ايه وايه كمان وان اقيموا يبقى دي جاية بطبيعتها ولا لا وان اقيموا الايه الصلاه الحق سبحانه وتعالى حينما يامر بفعل او يامر بنهي الامر بالفعل والنهي عن الفعل ضرورة تستلزم أنك صالح للفعل ولل- وللترك إذا قال لك افعل كذا يبقى أنت صالح أن لا تفعل وإذا قال لك لا تفعل كذا تبقى أنت صالح إيه أن تفعل فلو كنت لا تصلح لأن تفعل ما يقولكش إيه وإن كنت وإن كنت ما تصلحش ما يقولكش الثانية إذا ما دام يقول فيه افعل ولا تفعل يبقى أنت مخلوق على إيه على هيئة تستطيع أن تفعل وتستطيع ألا وتلك هي تخصصية الاختيار المخلوق في الإنسان بقية الكون كله ما عندوش هذا الاختيار كل الكون ما عندوش يعني الشمس مش حرة تطلع أو ما تطلعش الهواء مش حر يهب ولا ما يهبش الأرض في عناصرها مش حرة تكتمها ولا ما تكتمهاش مش حر إنما الإنسان ها، ميزته انه يختار بين البدائل ويختار بين البدائل لم يكون صالح للاثنين وما دام يكون صالح للاثنين يبقى لازم يكلف بفعل ولا ولا تفعل ما دام صالح للاثنين وله اختيار يبقى الخطا يجي منين ان تنقل مجال افعل في لا تفعل او مجال لا تفعل في في افعل يبقى تنقل ال- النسبتين النسبة القولية في افعل تنقلها في مجال لا ايه والنسبة لا تفعل تنقلها في مجال ايه في مجال افعل يبقى المؤمن المسلم ياخد م- منطقية افعل في مجال الفعل منطقية لا تفعل في مجال الايه في مجال الترك ولما تنظر الى الانسان تجد ان التكليف الالهي يناسب التكوين يناسب في اشياء كثيره انت بتشت- تشترك فيها مع الجماد ومع النبات ومع الحيوان تمام زيه تمام اذا مثلا واحد آه، اخذك الى اعلى ثم تركك في الجو ماذا يحدث لك تسقط في الارض قانون الجماد تمام زي الحجر الك اراده تقول لا انا مش عايز احد مش ممكن يبقى فيك الجماديه ولا مش فيك الجماديه فيك الجماديه النمو انت بتتحكم في تقول انا انمو النهارده نص ملي وبكره ملي ولا ولا تعرف انت بتنمو ازاي الله الحس والحركه والاشياء اللي بتعمل فيك دي بقى ونبضات القلب وحركات الدوديه للامعاء والمعده وال- والعمل الكبد وال... انت بتضرب الحكايه دي طب انت حركه التنفس اللي بها ح- قوام حياتك هل انت مره بتقعد كده تقول يلا اما نتنفس ناخد شهيق طلع زفير ما بت- ولا بت- بتعمل الحكايه دي بتحصل لك ايه, إيه؟ كده لوحدها يبقى قهريه ولا لا ومن رحمه الله بك انها كانت ايه كانت قهريه لانها لو اختياريه وانت عايز تتنفس وتاخد شهيق وتطلع زبير طب ولما تنام مين يعمل لك العمليه دي اه اه يبقى من رحمته ان جعلك ايه مقهور في هذه الاشياء لانك انت بتتنفس عشان الهواء طب وقبل وانت طفل ما تعرفش الهواء ده داخل ليه ده بدل لسه ما عرفتهاش الا بعدين انا باخد الهواء عشان يعمل الاكسجين و... طب واللي لسه ما يعرفش الحكايه دي كان يعمل ايه بقى؟ قال يبقى اذا من رحمته ان جعلني ايه؟ م- مقهور في هذه المسائل مسخر فيه انا ما مسكتش قلبه قلت له النهارده انبط كذا واعمل كذا وما حصلش الحكايه دي يبقى من رحمه الله ان جعلني مسخرا فيما به قوام ايه قوام حياتي وبعد ذلك في عندي بدائل افعل دي ولا تفعل دي التكليف من الله سبحانه وتعالى في الافعال التي تقع مني ام في الافعال التي تقع علي مني طب والافعال اللي تقع فيا ليا فيها تكليف ما ليش فيها تكليف يبقى اذا كل التكليف في الافعال التي تقع ايه تقع مني ما دام تقع مني يبقى ليا فيها اختيار العقل الاول يبحثي وبعد ذلك طيب فان كان لا يوجد عقل عشان يكيف النسب الذهنيه الاول وبعدين النسب الكلاميه وبعدين النسب الواقعيه يقولوا ده ما يبقاش مكلف يبقى مجنون ده ولذلك ربنا ما بيكلفكش الا اذا كنت عاقل وناضج ال- العقل ولا فيش قوة تقهرك على غير ما تختار يبقى ده التكليف يجي ايه يجي هنا فإذا ال- المجنون ملوش ايه تكليف لأنه ما أدرش المسألة في رأسه قبل أن يفعل بيفعل اللي على كيفه كده طيب وقبل أن ينضج ما هوش آلة للت- للاختيار نقول له لسه ما كلفتش طب وانا اخترت كل حاجه ونفسي لما في واحد اقر مني وقال لي ايه والمسدس ولا اقتلك يبقى انا مقهور يبقى ما فيش تكليف في ثلاث حاجات ح- حيث لا يوجد اي عقل او عقل غير ناضج ولا يوجدش ايه ولا يوجدش قهر يبقى معناها انني صالح للفعل وللايه للفعل وعدمه